بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا بيكم بنكمل مع بعض الجنه في بيوتنا انا عايز بس ارجع افكركم تاني باسم البرنامج سميناه الجنه في بيوتنا عشان عايزين اقرب وصف نفتكر بيه بيوتنا ده عامل زي الجنه ده البيت ده بعد ما الناس كلها كان بتهرب عايزه تخرج من البيت وكل واحد بيدور على حجه علشان عايز يزور و و و و بقينا عايزين نرجع البيت عشان عايزين نقابل بعض عشان بنفرح لما بنشوف بعض علشان انا بقيت احب اقعد مع ابويا عشان انا بحب اتكلم مع اختي علشان انا ومراتي بقينا بنحب نتكلم مع بعض البرنامج كله عايز الحته دي ولو رجعت دي يبقى حاجه كبيره قوي قوي قوي قوي لمستقبل اجيال والمستقبل بلاد والمستقبل امه وما تقوليش يا ده كلام كبير والله هو كده ده ناس ان الاسره دي لو وقفت على رجليها مهما كان الخراب من حواليها هي تستطيع ل- لو هي لو هي متماسكه تطلع في وسط الدنيا اللي بايظه تطلع رجاله وتطلع بنات زي الفل ولذلك يعني بنحاول حلقه ورا حلقه ومره نتكلم على الازواج والزوجات ومره نتكلم على الاب والنهارده جايين نتكلم على علاقه الاباء بالابناء بنتكلم على الاب والام وبنتكلم على الشاب والفتاه وبنتكلم ان ايه اصل العلاقه وايه اللي بيجمعهم ويا ترى ايه اللغه الاساسيه اللي بنتكلم فيها مع بعض يا ترى اللغه اللي بنتكلم فيها مع ولادنا هي لغه يا ابني مصلحتك كذا لغه المنطق ولغه العقل هي دي اللغه الاولى طبعا دي لازم هنقولها و- ولو مش هيقولها الاب امال مين يقولها ولو مش ولو الاب مش هيوجه ابنائه امال مين بيوجه اوعى حد يجي يفتكر ان انا جاي النهارده مش عايز اللغه دي بس انا بقول ايه اول لغه هدف حلقه النهارده والقاعده اللي احنا جايين نقولها النهارده بنقولها من اول الحلقه اللغه الاساسيه اللي بنبدا بيها لغه العاطفه وبعد كده حط اللي انت عايزه حط بقى لغه العقل وحط لغه المنطق وحط لغه المصلحه مصلحتك يا ابني بتقول كذا لكن لكن رقم واحد اللي احنا عايزين نبدا بيه لغه القلب في هنا في هنا حاجه بتحصل تخلي العقل ده يستطيع يستوعب وكمان بنقول للشباب الحلقه دي صحيح بتكلم الاباء والامهات لكن بتكلم الشباب يا اخي فين عاطفتك لابوك وامك انت ليه قافل كده انت ليه حاطط حاطط حيطه قدام نفسك كده ليه ما تفك كده ما تروح ل... ما تروح لابوك وامك ما تحضن امك وتبوسها في راسها و- وتقعد ت- يعني معلش يعني تدلعها بكلمتين وتقول لها كلمتين حلوين ما ما- احنا ليه يا جماعه كابتين العاطفه جوه بير غويط جوه خالص خالص مش قادرين نطلع العاطفه ليه يا شباب ومين اللي غلطان احنا حاطين قاعده من الاول اسمها ابدا بنفسك لكن حلقه النهارده الهدف الاساسي اللي عايز تقوله عايز تقول ان ان العلاقات البشريه الانسانيه اكتر حاجه تحركها العاطفه وانك لو حاولت تستخدم العقل والمنطق وال- والمصلحه فقط مش هتنجح ومش هتجيب نتيجه والدليل ان احنا مش جايبين نتيجه مع اولادنا بالطريقه دي حاول يا عم افضل استخدمها 100 مره من غير الطبطبه من غير انا بحبك يا ابني من غير انا بحبك يا بابا ما هو هو ده يا جماعه يعني هو الحاجات دي احنا الحضاره بتتقدم والقلب بيتراجع هو احنا عارفين نعبر عن الحاجات دي و و و وفاكرين ان العاطفه لا تخرج فقط الا للحبيبه او للعشيقه او لل ونسينا ان ربنا اصلا خلق الاسره عشان ده يبقى المكان الطبيعي اللي انت بتفرغ فيه العواطف معلش تاني يا جماعه ربنا خلقنا عشان نصلح الارض ده هدف الخلق اتخلقنا انزلوا صلحوا في الارض ربنا كريم رحيم مهمة إصلاح الأرض صعبة أوي وشاقة أوي السماوات والأرض والجبال قالوا أشفقنا منها تقيلة لأن في شر وفي إبليس وفي شيطان وفي خير وفي شر مو- موضوع صعب إصلاح الأرض إحنا اتخلقنا عشان كده لكن لأن رب كريم رحيم فقال لنا طب أنا هديكوا حاجة تساعدكم تصلحوا في الأرض أنتوا محتاجين حاجة تهون عليكم المهمة الشاقة عاطفة أنا هخلي لكم حاجة اسمها البيت البيت ده كله سكن يعني ايه سكن طمأنينة وراحة وقام قايل سبحان الله سبحانه وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا انا ح- انا هنشئ لكم حاجه اسمها البيت فرغوا فيها العاطفه انت شاب عندك كام سنه عندي 18 سنه العاطفه بتاعتك عامله عامله ازاي 100 يونت 100 وحده 100 وحده عاطفه عايز اطلعها مش عارف اطلعها طب وبعدين آم، مش عارف اتجوز طيب انت هتتجوز الله اعلم انت عارف الدنيا عامله ازاي طب هتعمل ايه في ال 100 وحده دول هيطلعوا في الحرام لا فربنا بيقول لك عندكم حاجه اسمها الاسره الاسره دي مكان تفريغ العواطف ولو انت زوج ولو انت زوجه ولو انت اب ولو انت ابن ولو انت بنت ممكن لان انا غرست في قلوبكم حبوا بعض عملت جوه الاسره دي اربع انواع من العواطف عاطفه رباعيه زوجين بيحبوا بعض ام بتحب ولادها اب بيحب ولاده اولاد بيحبوا ابائهم دي مغروسه دي من يوم ادم ليوم القيامه دي قاعده زي الشمس والقمر طول ما الشمس بتطلع للمشرق وبتغرب من المغرب الاربعه دول مغروسين في الكائن البشري يلا بقى عبروا عن العاطفه دي جوه بيوتكم علشان تهونوا مشقه اصلاح الارض وعلشان لغايه ما تتجوزوا تكون عندك دفء عاطفي شويه يونتس مش بقول لك ال 100 وحده لكن بتطلع 20 وحده للام و10 المفروض 15 وحده للاب وخمسه للاخت المفروض يبقوا 30 للاخت ومش عارف وكام ها والعم والخال والعيله الكبيره ها عملت قد ايه؟ 60 وحده كويس معقول تقدر تعيش وتقدر تكمل فاهمين الفكره يا اخوانا؟ حلقه النهارده بتقول بين الاباء والابناء احنا اتكلمنا عن الزوجين لا بين الاباء والابناء تيجوا نطلع ال... تيجوا تيجوا احنا الاثنين نشتغل على لغه العاطفه تأذنوا لي اعمل حاجه بايخه انا عايز اقول الاباء بيقولوا لاولادهم ايه والابناء بيردوا ازاي حاجه بايخه يعني معلش انا انا ايه قعدت اقلب فيها اب بيقول لابنه احنا لما كنا قدك ما كناش بنتصرف التصرفات دي احنا كنا عارفين مصلحتنا كويس وكنا بنذاكر انت ما بتذاكرش لانك مش عارف مصلحتك بيكلموا بلغه المصلحه وبعدين قام قايل له ايه على فكره انا مش واخد منك حاجه انت ذاكرت هتذاكر لنفسك وانت اللي هتنجح وانت اللي هتستفيد انا مش واخد منك حاجه على فكره كل كلمه صح الشباب اللي قدامي بيضحكوا كل كلمه صح كل كلمه صح بس دي لغه ايه لغه المصلحه بس هو صح كل كلمه قالها الاب صح طب الابن رد جواه الايه اه هو مش هيرد على ابوه لكن في جوه حاجات بتتقال زي ايه سره ومين قالك ان انا عايز انجح مش فارقه معايا اللغه فيها فيها حاجه ناقصه يعني الكلام اللي قاله الاب لازم يتقال ده ربنا بيقول قوا انفسكم واهليكم نارا لو ما قالوش الاب حتى لو مش عاجب الابن لازم يتقال انا كل ما اتكلم فيه حاجه ثانيه هيتقال ازاي وايه اللي هيبتدئ في الاواله يعني انا انا مش مختلف على الكلام عشان الاباء ما يقولوش طب انت مش عايزنا نكلم ولادنا ده انت م... ده انت مطالب انتوا مش واخدين بالكم ان الكائن الوحيد اللي ربنا خلى فتره التربيه بتاعته تصل الى 10 و12 سنه هو الانسان شبل الاسد بيبقى قادر على الصيد ويبقى حر بعد قد ايه؟ سنه خلاص فتره تربيته سنه ها كل الحيوانات ست اشهر سنه انما ده يقعد سنه علشان يبدا يتكلم ويحكي وبعدين سنه علشان يبدا كذا وبعدين ثلاث ليه يا رب؟ ليه يا رب على الاقل 10 12 سنه؟ لان انت في حاجه اسمها الاسره الاسره دي اللي هتديك القيم والعاطفه امك دي اللي هتديك مع الحليب الحنان فتطلع مش قاسي لان انت هتصلح في الارض انت محتاج 10 سنين 10 سنين عشان رصيد الذكريات شريط الذكريات بتاعتك يبقى مليان حنان وقيم وعاطفه وحب و و و و و لا 10 سنين هو انت هو انت زي الاسد ولا زي القرد ولا زي الحاجات دي ياكل ويشرب ويموت انت محتاج فتره فلازم الاب يقول كده يعني انا بقول الحته دي ليه لازم الاب يوجه طبعا يوجه بس كل ما بطلبه يا اباء ويا امهات ويا شباب تيجوا نتعامل مع بعض بلغه العاطفه وهل ينفع ان شاب جواه في سره يوه هيديني المحاضره حتى لو ما قالهاش هل ينفع يقولها على ابوه؟ يعني اذا كنت بقول ما ينفعش اللغه دي طب ما هو ما ينفعش اللغه دي كمان طيب بص واحد تاني اب بيقول لابنه انا حريص اديلك كل خبراتي انت عندك فرصة ذهبية ان خبرات ابوه انت هتاخدها بس للأسف انت لعبي انا عايزك تقعد وتسمع مني مرة واثنين وثلاثة كل كلمة صح بس هي تاني لغة العقل والمنطق والمصلحة مع ان هي هي نفس الكلمات لو غلفناها بالعاطفة هو بس ده هدف الحلقة تيجي نغلفها بالعاطفة على فكرة بقية الحلقة كلها أمثلة طيب بص الثالثة أم بتقول لبنتها أنا مش عجباني لزقتك في أصحابك دول أهدأني لو سلحتي طول ما أنت مصاحبة فلانة كله بيضحك محدش يزعل مني والله العظيم كل كلمة قالتها الأم صح طبعا هتضيعك صح بس أنا بس اللي كنت بكل اللي بقوله هتبدأها ازاي وهتقولها ازاي طب والبنت ردت قالت ايه عاجبني اصحابي وعاجبني او قالت في سرها حاجة تانية طب وانت لما كنت صغيرة كنت مصاحبة مين يعني حتى دي حرام حتى اللي جوه دي فانا جاي اقول للاتنين تيجي نبدل الطريقة تيجي نبدأ بلغة تانية وبالذات الاباء والامهات تيجي نبدأ بلغة العاطفة تيجي نركز على كلمة القلب قبل العقل الشباب مهما كان باين ان هو كبر وبقى خشن كده وشنبه بدأ يطلع وعمل و... وبدأ يروح يلعب في الجيم وعامل نفسه عضلات ووشه صارم كده وجامد وطويل وعريض ومق- وقافل صدقني من جوه هنا يا القلب ده اخضر بس تلمسه يستجيب على طول دي طبيعة الشباب يعني أنا مش جاي أقول على ابنك أنا جاي أقول ربنا خلق الشباب كده إن قلوبهم رقيقة م- م- ما يغركش المنظر ما يغركش إن هو شكله جامد ما يغركش إنه بي ما بيتكلمش صدقني هو من جوه عايز عاطفة كأنه كأنه زي ما بقول لك لازم تفوت من قلبه على عقله كأنه عايز يقول لك عايز يقول لك كلم قلبي عشان أسمعك ها فوت من قلبي على عقلي عشان افهمك مع ان هو ذكي لكن عايزه تطلع كده اطلع من هنا على هنا هسمعك وافهمك ربنا خالقهم كده رب والبنات اكتر والبنات اكتر عايز تكسبهم اعمل كده انا عايزك تتخيل واحد آه، راح يفتح آه، معاه مفتاح ورايح يفتح باب شقه تدخل المفتاح ما بيفتحش هيجرب كم مره ثلاثه لا طب يعني ح- هيصبر اكتر خمسه هل ممكن يقعد يجرب 20 سنه يعني يقعد 20 سنه كل يوم يدخل نفس المفتاح يا عم ما بيفتحش يوم جاي تاني يوم ومدخل نفس المفتاح والله ما بيشتغل غير مفتاحك استخدم طريقه تانية اذا كان لغه ال ال ال انك تبدا مصلحتك الصح ال- العقل المنطق اذا كان انت بتستخدم الطريقه دي بقالك 20 سنه ومش شغاله طب ما تيجي نستخدم طريقه تانية طب ما تيجي نستخدم الطريقه اللي انا بقترحها عليك النهارده ودي قاعده النهارده تيجي نبدا بالعاطفه شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل مع الشباب ازاي وهنشوف الشباب بيتعامل مع النبي ازاي بص النبي صلى الله عليه وسلم كلام للاباء والامهات الان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي فشاف معاذ بن جبل معاذ 19 سنه فهيعمل ايه خد بالك من الل- من اللقطات اللمسات البسيطه على فكره احيانا الحاجات الصغيره بتحل مشاكل كبرى م- ما تستهونش بالحاجات الصغيره النبي بيقول لك لا يحقرن احدكم من المعروف شيئا اوعى تحتقر حاجه صغيره ولو ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق بوجه مبتسم ما تستهونش بدي فالنبي ماشي يلاقي معاذ فيقوم عامل ايه النبي صلى الله عليه وسلم ماسك ايد معاذ وياخده ويمشي معاه عارف ال متخيل المسكه دي شبك ايده في ايده بعدين سكت شوية وقام قايل له يا معاذ فقال لبيك يا رسول الله شوفوا لبيك دي لازم تطلع كده لازم يبقى لبيك لبيك يا بابا لبيك يا ماما مين كده وبرضه الناحية التانية تخيل شاب يقرر ان هو طول رمضان هيقول لامه كلمة حاضر وان دي العاطفة اللي هيديها لامه مش هتطلبي مني حاجة أنا يا رب هعبدك في رمضان السنة دي كل ما ماما هتقول حاجة هقول لها حاضر كل ما أبويا هيقول لي حاجة حاضر وهعتبر إن دي تطبيق عاطفتي ده عربون العاطفة حاضر وهقولها بصدق وهقولها بحب عشان أقول له أنا بحبك لو أنا مكسوف أقولها له فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بإيد معاذ ويقول له يا معاذ فقال لبيك يا رسول الله فقال له النبي يا معاذ إني أحبك أنا بحبك فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اداله التوجيه اهو بس شفت التوجيه شفته مش بقول لك متغلفة يعني انت عايز تدي التوجيه انا مش معترض معاك انك تدي التوجيه وكل النصايح بس شفت دي وانتوا يا شباب النبي بيقول لينوا في يد اخوانكم وانا بقول لك لين في يد ابوك ساعد ابوك ان هو لما يمد ايده يلاقيك بتحط ايدك يعني يعني يا شباب خليك جدع خليك راجل خليك ط... صدقني صدقني والله والله والله يمكن حطت ايدك في ايد ابوك ومشيتكوا دي تكون اغلى عند ربنا من صيام نوافل وصلوات نوافل شهور وشهور لان دي تغيظ الشيطان وتطرده من البيت وصلاة النافلة وانت عمال تتخانق جوه البيت والبيت مليان خناق ونكد مش هتيجي كتير فاكرين القصة جريج العابد اللي كان كل ما يدخل في الصلاة ويبدأ يصلي أمه تنادي عليه فيقول يا ربي أمي وصلاتي فيفضل إيه طبعا صلاته يعني يعني بس مش بيصلي فرض بيصلي نافله بيصلي سنة فيقول طبعا صلاتي فتيجي تاني يوم امه بتنادي عليه يا رب يعني كل مره تنادي عليه وانا بصلي امي وصلاتي طبعا صلاتي يعني ربنا يعني ف... فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلق يقول ايه رحم الله رحم الله اخي جريجا لو كان عالما هو عابد لو كان عالما لعلم ان اجابه امه خيرا من صلاته ان امه بتبدا يعني يعني شوف ترتيب يرضي ربنا اجابه امك اكتر فلما يجي ابوك يمد ايده مد ايدك ما اقصدش في دي بالظبط اقصد في كل ما هو عاطفه الحلقه دي بتتكلم يا جماعه تعالوا نطلع العاطفه رقم واحد في علاقاتنا بابنائنا صدقني هتحل لك 100 مشكله 100 مشكله في الخلافات اللي موجوده في البيوت هتدوب والفضفضه بقى تبدا والاب الصديق يظهر ويبقى ال... ويبقى الاحترام والتقدير متبادل والحب يزيد البيوت كده ما هو ربنا خلقها تبقى الجنه في بيوتنا فعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بايد معاذ يا معاذ اني احبك وبعد كده اداله بقى الطلب فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك على فكرة الناس في المساجد للنهاردة بيقولوا الدعاء ده بعد الصلاة والناس في بيوتها بتقول الدعاء ده بعد الصلاة اللي حافظينه جابوه منين من معاذ أصل النبي لما قالها له معاذ حكاها للأمة كلها أصل معاذ ما انساهاش ليه ما انساهاش أصل مسكة الإيد وبحبك مش ممكن تنسي الكلام اللي بعدها طيب هتقول لي ده موقف لا لا لا لا ده انا ممكن احكي لك من هنا لغايه حلقتين ثلاثه يقابل ابو امامه صحابي كده عنده 16 17 سنه فيقول له يا ابا امامه ان من الناس من اراه فيلين له قلبي وانت منهم تعرف تقول يا اخوانا احنا ما بنعرفش نقول الكلام ده انا في ناس لما بشوفها قلبي يلين وانت منهم يا ابا امامه اذا دخلت بيتك فسلم على أهل البيت تكن بركة عليك وعلى أهل البيت شفت الت... هي نفس الطريقة يعني يعني أنا عايز أقول لك إن هي طريقة واحدة عاطفة توجيه مش العكس مش أنا قلت لك 100 مرة لو سقط العربية بالطريقة دي أنت هتموت أنت فاهم أنت هتموت أنا بقول لك كده عشان بحبك لا إيه مش هتشتغل كده يعني مقلوبة لكن يا أبا أمامة إن من الناس من يلين قلبي لما بشوفه أنت من الناس اللي لما بشوفهم قلبي بيستريح يا ريت يا أبا أمامة عشان أنت كده ربنا مخلي وشك حلو لما تخش بيتك يبقى سلم على أهل البيت وخليها طريقة ليك يقول أبا أمامة فوالله ما نسيتها منذ ذلك بقيت كل ما أخش البيت أعمل نفس الحكاية طب طب اسمع الثالثة ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد تشهد كما يعلمنا الصورة من القرآن عمال يحفظ فيا وعيد يحفظ فيا وعيد بس بص الحديث بيقول لك ايه يفعل ذلك ويده في يدي وكفه في كفي هي طريقة هي طريقة عايزين نبدأ نشتغلها يعني يا أخي أنت مش أنت فاكر أيام على خطى الحبيب وإحنا كلنا سخنين وعايزين نقلد النبي صلى الله عليه وسلم أنا أيام كنت بحكي غزوات النبي لكن ليه دايما بنبص على النبي من الجانب العسكري والجانب السياسي والجانب الدعوي فقط تيجي نبص على النبي من الجانب الاجتماعي تيجي نشوف رصيد النبي الاجتماعي رائع قد ايه طيب على فكره بقى انا ما بقول لك هقعد احكي لك حكايات كده للصبح بس الاباء والامهات دلوقتي عايزين نركز ونقول حد والله هبدا الطريقه دي يشوف سيدنا ابن عباس ابن عباس صحابي يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس لما النبي مات مات وهو عنده 13 سنة يعني ساعة ما النبي مات كان ابن عباس عنده 13 سنة فالقصة اللي أنا هحكيها لكم دي يمكن كان عنده 11 سنة النبي لاحظ إن ابن عباس باين عليه الذكاء الولد ده موهوب شكله ممكن يطلع منه حاجات كتيرة في المستقبل واحنا الاسلام لسه جديد عايزين ناس تتفقه في هذا الدين فيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي ابن عباس جاي فيفتح ايديه ويحضنه ويضمه ويضغط عارف لما تمسك واحد وتقوم ضاغط عليه وبعد ما يعمل الخضن الحلو ده يقوم قايل له كلمة في ودنه يقول له ايه يدعي له بس دعاء موجه يدعي له يقول له ايه في ودنه اللهم فقهه في الدين اللهم فقهه في الدين كأنه بيقول له ايه روح اتفقه في الدين بس احلى معمولة حلو اللهم فقهه في الدين على فكرة بعد 20 سنة من التاريخ ده كان ابن عباس المستشار الشخصي لسيدنا عمر بن الخطاب خليفة المسلمين وأمير المؤمنين وأفقه الأمة كان ابن عباس كان عمر بن الخطاب يقول أعوذ بالله من معضلة وليس فيها علي بن أبي طالب وابن عباس بإيه؟ بحضن وضغطة كده فيها فيها جدعنة اجمد وكلمة في الودن وكلمة في الودن مش مباشرة اللهم فقهه وعلى فكرة لما كان يبقى في موضوع حساس قوي النبي مهد له تمهيد عاطفي ازاي ال- الاسلام جه على بيئة آه، بدوية وكان امم لسه في ال- يعني يعني الذوقيات لسه مش عالية فجاي الاسلام على البيئه دي والاسلام جاي بنظافه وجاي بوضوء وجاي تعمل ايه لما تخش الحمام وتتوضى ازاي وتغتسل ازاي ففي نقط حساسه لما تخش الحمام هتتصرف ازاي و... وفي اخطاء بيقع فيها لسه الصحابه فالنبي عايز يوجه فبص هيعمل ايه ايها الناس اقتربوا قربوا مني في المسجد فبداوا كده يقربوا يقربوا يقربوا لغايه ما بقوا قريبين قوي قام قايل لهم ايه انما انا بما لكم بمنزلة الوالد لولده أنا زي أبوكم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد لولده أحب لكم ما أحب لنفسي شايف ال- أنت فاهم عمال يمهد إزاي فإذا دخلتم الغائط لو رحت الحمام فافعلوا كذا وكذا وكذا وكذا أنا عايز أقول إيه يا أخوانا في الآخر عايز أقول إن هي طريقة وحتى عند الغلط طب انت هتقول لي يعني اصل انت انت بتقول كلام حلو لكن ده انت ما تعرفش ابني ده مجنني ده يعني الغلاسه لما تتعجن مع الكلامه مع يطلع يطلع هو يعني اقول لها مهما قلت لي مش هغير كلامي هو ربنا قايل للنبي كلمه يا بيت الاباء ينفذوها على نفسهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك طب احنا ليه خدناها على الامم والشعوب طب ما ممكن ناخدها على بيتنا كمان ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك طب هتتخانقي اتخانقتي طب وبعدين يا عم غير المف... ما بيشتغلش المفتاح شوف لك مفتاح تاني هتفضل نفس الطريقه والصوت يعلى ويقول ما فيهوش فايده طب ما تيجي نجرب طريقه تانية شوف مثلا أ- انا انا عايز الفت نظرك لو الحب ده اشتغل انت بنظره العين هتتفاهم انت وابنك لو العاطفة اشتغلت لا- لو لو حس انت بتحبه قد ايه و- والحب ده ملى القلب حلقة النهاردة مفتاح خطير خلي بالك لو لو جربت لو رمضان استفدت منه ان انت هتجهز بيه والشباب ساعدوك والشباب اللي بيسمعني دلوقتي قال وانا هستجيب يا بابا وهتلاقيني هين لين وبسرعة وهستناك ليه انا هجيلك يا بابا لو الحب ده حصل تبقى نظرة العين أقوى من ألف عقوبة, عقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة في غزوة خيبر ال- ال- المسلمين في غزوة خيبر وصل الجوع إن هم رابطين على بطنهم الحجر جوع رهيب واتفقوا إن أي أكل يجي يتقسم بينهم جعانين فواحد من الصحابة اسمه عبس بن جبر لقى شوية شحم كده ج- شاه وكان فاضل شوية شحم كده وشوية حتة لحمة ميت من الجوع هيموت فقام باصص كده وقال والله لا اعطي منه احد والله ما حد واخد فبيقول فالتفت فاذا رسول الله امامي حظ وحش لقيت النبي في وشي آه، النبي اي الامر انا مش قلت ما عملش كده يقول فنظر الي وابتسم ابتسامه الحزين وتركني وانصرف فسبقته الى الناس اقول لهم هذا هو اللحم دعونا انا علشان يسمع النبي والله انا احيانا كلمه مخاصمك تكون اشد من اشد عقوبه بس امتى لو اتربينا على الحب في البيت مش مش هينفع تعملها دلوقتي خاصمني لانه مش حاسس عملوا احصائيه في امريكا س- جابوا 1000 واحد 500 اب وام و500 شاب سالوا الاباء انت بتحب ابنك قلت لهم ايه السؤال السخيف ده كل الاباء كل العينه ايه السؤال السخيف ده طبعا بحبه واحد سؤال بايخ سالوا الاولاد ابوك بيحبك اللي قال اظن مش عارف احيانا يمكن طبعا بس عمره ما حسسني بيها وكانت اغلب الاجابات طبعا بس عمره ما حسسني بيها ده امريكا احنا هنا ادفى الحمد لله والعلاقات ادفى بكتير بس عماله تفك عشان كده بقول لك ارجوك لو رجعت العاطفه حلوه قوي هتبقى نظره العين اقوى هتبقى مخصمك اقوى من الف عقوبه المدينه كانت كده عشان كلهم بيحبوا بعض وعشان الصحابه كلهم بيحبوا بعض فاكرين الثلاثه اللي اتخلفوا عن غزوه تبوك والنبي قال لهم اطلعوا وما طلعوش الغزوه ثلاثه فاكرين كانت عقوبتهم ايه عقوبه لازم تكون شديده ده سابوا النبي يطلع لوحده كانت العقوبه ايه مش هنكلمكم لمده 50 يوم فاكرين قلنا لها في خطى الحبيب خصام 50 يوم محدش هيتكلم معاهم شوف الآية تنزل تقول إيه عليهم ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت الأرض الواسعة بقت ضيقة وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إيه العقوبة بخصمكم طب تخيل لو دي في البيت تخيل لو دي أكبر عقوبة في البيت على فكرة ربنا قالها يوم القيامة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أشد عقوبة يوم القيامة محجوبون عن الله تبارك وتعالى لما يكون الحب هو اللي قائم واحد من العابدين كان بيحب ربنا قوي قوي وبعدين عمل معصيه كبيره فتوقع ان هتنزل ان هو هيعاقب فما لقاش عقوبه فكده حلم في ليله يعني قاعد يسال نفسه هو انا ما وقعش عليا عقوبه ليه؟ هو ربنا ما عاقبنيش ليه؟ فشاف رؤيه ملك بيقول له الم تحرم لذه مناجاه الله عز وجل. عقوبه الحرمان للي بيحبه بعض أشد بكتير من أي عقوبة تيجوا يا جماعة ننوي ونتفق هنغير المفتاح هنبدأ بالعاطفة وانتوا يا شباب أقدر ناس تصلحوا الحكاية دي مد إيدك لأبوك روح لأبوك احضنه بوسه بوس إيده قول له ما تيجي نتمشى مع بعض شوية تيجي نخرج مع بعض النهاردة أنا بقالي كتير نفسي أفضفض معاك خليكوا جدعان اعبدوا ربنا بدي، يمكن تعتق في رمضان السنة دي ببوس ايد ببوس ايد ام او اب بفتح قلبك لاب يعني في نهاية كل دون خلينا نلخص كل الكلام ده ونقول قاعدة اليوم ايه قاعدة اليوم اللي احنا عايزين نؤكد عليها ونقولها للآباء والأمهات في التعامل مع الشباب قاعدة اليوم لغة العاطفة قبل لغة العقل لغة العاطفة قبل لغة العقل ومين يتحرك وعايز اقول حاجه بقى في الاخر للاباء وال- والامهات ويعني ايه يعني آه، سامحوني يعني وانا بقولها في بعض الاباء بالذات الرجال وبيكون منشي عارف عارف يعني ايه منشي يعني ايه قافش كده وقافل وبيتعامل مع اولاده يعني ايه في حواجز شديده تخلي في تنشيه يعني وانا احكي لك قصه تفهم منها الحكايه دي كان في مره سبق في لبنان لما كنت عايش في لبنان وبيعملوا كل سنه سبق كده في شوارع لبنان وبيشارك فيه اعداد كبيره من الشباب والبنات فهو آه، ابنه مشارك في ال- في السبق فقال له يا بابا لازم تيجي و- و- وهو كان راجل بقى محترم قوي كده وبدله وكرافته فراح بالبدله والكرافته وواقف كده يعني والولد بدا السباق وهو يعني يعني كده مفيش كده ويلا يا حبيبي و... لا لا لا لا، مفيش كده واقف واقف بمعنى كلمه ماشي يعني بيتعامل معاه كده من بعيد يعني والولد ماشي بعد شويه السباق سخن وبعد شويه في اللحظات الاخيره ابنه بيقرب من نهايه السباق وشكله هيطلع من الاوائل فالراجل قام فاكك الكرافته وبدا هم حاطين حاجز كده وبدا يجري من جنب الحاجز وتحول فتح كده وشال التنشيه وفك و... وبدا يشجع اجري يا حبيبي يلا انا معاك هتجيبها ان شاء الله والولد بيقرب من نهايه السباق وهو بقى ميه والناس بتبص عليه من بره وبيقولوا الراجل اللي كان بيطلع كرافته ومقفل ده بقى فاتح كده وعمال بيهرج ايه حكايته ده فبدا يبص للناس وهو مليانه حاجه بقى البدله بقت ميه وعمال يبص للناس ويقول لهم معلش اصل انا اب معلش اصل انا اب والولد خلص السباق والاب وقع على الارض من كتر ما بذل مجهود بقى بيجري جنب ابنه وابنه طلع الثالث في السباق بس حاجه كويسه قوي بس قام وحضنه وفك فكوا يا جماعه يا ابائي وامهات فكوا فكوا وخلوا لغه العاطفه تغلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على المنبر وبيخطب في وسط المسلمين اظن ما فيش اكتر من كده موقف في حوالي ما فيش بقى حد هي- هياخد باله من ولاده ويحضر على ولاده بيخطب وواقف في وسط الصحابه تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم داخلين المسجد آه، لسه صغيرين بقى ثلاث سنين واربع سنين فبيعصروا لابسين جلابيه كده و- فبيعصروا كل شويه يكعبلوا فيه عارف الطفل الصغير لما يبقى لابس جلابيه فيقع فيها فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويشيلهم قدام الناس يوقف الخطبه تخيل لو واحد عمل الحكايه دي في بلادنا دلوقتي ده يعني وقام شايل الولدين وطالع بيهم على المنبر وهو شايلهم وبدا يكمل الخطبه تاني وبدا يقول للصحابه ان ابني هذا رايتهما يعثران عمالين يقعوا فلم يصبر قلبي حتى حملتهما يا سلام يا رسول الله على العاطفه العظيمه صلى الله عليك يا رسول الله ولم يستحي من وقفه المنبر انما اظهر هذه العاطفه ها يا جماعه مين بقى يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفك وانتوا يا شباب ما تخشبوش يعني ايه ما تخشبش يعني لما ابوك يقرب فك انت كمان ما تبقاش منشن تبقى لسه صغير ومنشن ما لما تكبر هتعمل ايه خليك جدع وحط ايدك في ايد ابوك تعالوا نختم حلقه النهارده حلقه النهارده القاعده بتقول عايز يرجع التالف الاسري سواء اباء او امهات او شباب لغه العاطفه قبل لغه العقل نشوفكم بكره على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
طيب صوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا صوم وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا
الحكايه دي بتعمل مفعول السحر في الشباب الخير اللي انا فيه دون بالكلمات الحلوه اللي كنت بتبعتوها لي ياه العاطفه العاطفه حاجه كبيره قوي معقوله بقى في حاجات قاسيه كده بتحصل في بلادنا العباده تجيب عاطفه